إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا إخوتي في الله إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا ثم كل عام وأنتم بخير ها نحن نلتقي مرة أخرى بعد موسم الحج أسأل الله جل جلاله ألا يحرمنا من الحج والعمرة اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة وقد اعتقدت في هذه الحجة دون غيرها والحمد لله رب العالمين هذه رقم عشرة دون غيرها أن الحج من أعظم نعم الله على العباد ولعل تأخير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحج إلى نهاية حياته فدائما الخاتمة تكون من أفضل الأشياء خاتمة حياة الحج فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعش بعد الحج إلا شهرين محرم وصفر ومات في ربيع صلى الله عليه وآله وسلم فالشاهد أن هذا الحج فعلا فعلا ركن عظيم ليس معنى أنه متأخر في الأركان أو في الأعمال الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج فبعض الناس يعتقد أنه لا أهمية له كونه لمن استطاع إليه سبيلا بعض الناس يعتقد أنه لا أهمية له بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس تماما فالحج من الأركان العظيمة الهامة في الإسلام خطيرة من أجمل ما استفدت في هذه الرحلة معنى كونك عبد إن كثيرا منا يشوش على هذا المعنى في حياته أنه عبد هو يعيش حياته كما يشتهي ويظن أنه عبد فالله عز وجل أراد في هذه الرحلة أن تعيش معنى أنك عبد عبد لا تفكر ولا تشتهي وإنما تعيش عبودية مطلقة في الملبس سبحان الله العظيم التجرد من كل شيء فعلا كما ذكرت أكثر مرة التجرد مما يميزك لا بدلة وجرافته ولا عباية وعمامة ولا شال وغترة ولا ولا أي حاجة حتى اشترط في الإحرام ألا تغطى الرأس سبحان الملك عشان ما يبقاش في حاجة ما حدش على راسه ريشة عبد فيبقى مفيش بقى لا الدكتور فلان ولا الأستاذ فلان ولا الشيخ فلان ولا الأمير فلان ولا الوزير فلان ولا المهندس ولا ولا أبدا كله لابس بشكيرين غلوا ولا رخصوا في الآخر هم بشكيرين الكل لابس كده فهذه أول شيء التجرد من المناصب والمراكز وال و و و و أنت لما تمشي في الشارع في وسط الحجاج دول كلهم أنت واحد منهم ما حدش يميزك ولا يعرفك هذه اولها لو نفهم بس هي القضية في الاول لماذا نحج لما نفهم ليه قلعنا ملابسنا ولبسنا الاحرام لما نفهمها دي يبقى هنبدأ اول مرحلة من مراحل العبودية ثم انظر الى تحكم الملك سبحان الله العظيم احنا هنتكلم النهاردة عن الحمد آية والله فعلا طول النهار دوشاني كده مش قادر أفوق منها فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء قلت لهم كده في الحج لما بدأوا يقولوا لا ده تشدد على ايه ده احنا بنتكلم على المبيت من مزدلفة واجب على الرمي بعد الزوال واجب بنتكلم على طواف الوداع واجب بنتكلم في واجبات الحج بنتكلم في اصول مش في حاجة من النوافل فلا لا لا ده تشدد ثم شوفوا اسمه المتكبر فاللي عاجبه يتعامل مع الملك المتكبر اهلا وسهلا واللي مش عاجبه حر مش ح... انت حر مش عاجبك بلاش لكن انت شوف هتتعامل مع ايه المتكبر اسمه كده سبحانه وتعالى هذه صفه واسم شوف بقى لما تتعامل مع المتكبر تحتاج ايه مزيد من الذل هو ده الحج مزيد من الذل ثلاث ايام وانت لابس اللبس ده ثمانية وتسعة وعشرة كتير من الناس حريص على ان هو يبقى معاه غيار واتنين ويدخل ياخد دش ويتشطف عشان ما يبقاش ريحتي وحشه يا ابني الملك يقول انظروا يا ملائكتي هؤلاء عبادي اتوني ايه تستحمل ايه هو الحوم مش حرام يجوز النظافه مش وحشه يجوز لكن قلت لهم كده انت ينفع ربنا يباهي بك الملائكه ينفع يقول ربنا سبحانه وتعالى يا ملائكتي شوفوا محمد تنفع يا ملائكتي شوفوا عبدي علي الله يقول كده تنفع تنفع يقول ربنا يقول انظروا الى فلان او فلان او فلان او فلان انت تنفع يشاور عليك ويقول انظروا الى فلان ولا ناس بقى قاعده في ستاير حمراء وكراسي مذهبه وناس خناق وحرب في الوصول للجبل وناس نايمه في الخيمه وناس هي دي الامه اللي ربنا بيباهي بيها دول المجموعه اللي ربنا بيباهي بيهم الملائكه هم هي دي الامه بانت بقى الامه على حقيقتها هنا فين بقى الامه عشان نعرف ليه اعدائنا بالجزم بيضربوا ليه مفيش امه مفيش فين الامه ده دول الصفوه اللي اصطفاهم وجابهم ودخلهم وقعدهم أنا رأيت العجب كما ذكرت هذه السنة والله العظيم في ناس حاربوا على التأشيرة شهور وإلى يوم عرفة وما جات لهمش وفي ناس جات لهم التأشيرة وفي إيدهم وما سافروش حصلت ظروف حصلت له ظروف وما سافرش واللي جاله مرض وما سافرش وفي ناس سافروا وما دخلوش من المطار رجعوهم من المطار وفي ناس دخلوا من المطار ورجعوهم من الشماسي ما دخلوهمش مكه قالوا له انت ورقتك منين من ابها تروح ابها وانت ورقتك منين من الدمام تروح الدمام وهو على ابواب مكه ولابس احرامه ده تربيه بقى الله يربي عبده بما يشاء خلاص الكلام ان اللي دخلوا دول بقى اللي دخلوا تلاقي منهم اللي نايم ومنهم اللي بيقول كلام كفر ومنهم اللي بيقول اه سمعنا كلام من ده حاجات عجيبة عجب هي دي الأمة هي دي الأمة اللهم انصر أمة حبيبك محمد هي دي القضية من الآخر إن الثلاث أيام دول ثمانية وتسعة وعشرة غاية الحب مع غاية الذل ثلاث ايام بتقول لبيك لا تنقطع ولا تفتر ثلاث ايام لبيك لبيك لبيك ثلاث ايام هو ده المعنى الاعظم في الحج المعنى العظيم في حج بيت الله حرام ان الثلاث ايام دول وانت لابس الاحرام العمره بتاخد لك ساعتين وبتبقى نازل من الطياره مشغول وتوفى سعي فتحلل رحت غيرت خلص الموضوع مش ده الموضوع مش ده الموضوع الموضوع في الثلاث ايام دول تاكل وتشرب وتنام وتصلي وانت لابس الملابس دي وتتعامل مع الناس تعيش حياتك وانت لابس الملابس دي يا ترى عشتها ازاي هي دي القضيه الدرس اللي استفدت اكبر درس انك عبد ان الملك شوف شوف الدرس ده ليله المبيت في مزدلفه يقول لك تبات في الحته دي من هنا بدايه مزدلفه هنا نهايه مزدلفه نهايه مزدلفه نهايه مزدلفه الملك يتحكم بات هنا بره دي بسنتي واحد فاتك وجه من وجهه حج وفي المكان ده لا خيم ولا كراسي والحمامات كفاية ذل وهذا مراد الله مراده من عبد هو عايزك كده تذل له الثلاث ايام اللي في منى بعد الحج ليه قال لك اشعارك بالتغير كنت بقول لهم الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بيقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع ايه كيوم ولدته أم أنت طفل جديد لسه مولود فبيحطك في منى في الحضانة ثلاثة أيام في الحضانة عشان لسه مولود جديد عشان تفضل قاعد بسخونية الحج ما تنزلش تتعامل مع البشر مباشرة بعض الناس كان بيروح جدة طول النهار ويجي منى بالليل تقول كنت بتعمل ايه؟ انت هنا في منى ما بتشوفش الا ايه؟ حجاج ما بتشوفش الا حج لكن في جده هتشوف ايه معاصي ورؤية وجوه الظالمين عقوبة فشوف بقى خارج من الحج عشان يتعاقب شوف المعنى برضو اللي جه السنة دي عجيب جدا سبحان الملك اللي يقتل صيد وهو محرم فعقوبته ايه ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام الآية ديت فضلت مخنوق بيها كام يوم في الحج قبل الحج ايام المدينه واحد رايح حج قتل صيد اصطاد نجيب اتنين يحكموا عليه انه قتل كام واحده ثلاثه يبقى عليك انك تذبح ثلاث خرفان للكعبه لفقراء مكه هديا بالغ الكعبه ما معيش خلاص تصوم ثلاث ايام خلاص شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه عفى الله عما سلف خلاص ربنا يسامحك اللي فات ومن عاد لو قتلت صيد تاني فينتقم الله منه ايه ده ينتقم الله منه في الحج اه هو ايه الموضوع قال لك اصل لو رجع للموضوع ده تاني بعد ما شهدنا عليه اتنين وحكمنا عليه بالعدد يبقى بيلعب على ربنا فاوعى تلعب عليه لينتقم منك هي ديك الاصل اللي اصله العلماء بقى ان التلاعب عليه وانت في حال معه يباشرك انتقامه حال كونك معه اصل بيبقى واقف يصلي وبيدبر معصيه راح مشوار في هيئه حكوميه الظهر أذن راح يصلي وهو بيصلي بيفكر يرشي الراجل ده ازاي عشان نخلص دي فيها انتقام دي لأنك وأنت بتصلي بتدبر معصية إلى آخره الأمثلة كتير جدا ربنا يعافينا ولا يبتلينا يا رب العالمين هي دي القضية ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام ذو انتقام عزيز لا يغالب لا يغالب ذو انتقام الشاهد دروس الحج السنة دي عجيبة وكثيرة سبحان الملك ولكن آن الأوان أن ندخل إلى الحمد بدأنا في بصائر من القرآن الكريم بداية في الاستعاذة لنطهر الطريق أعوذ بالله أستجير وأحتمي به أستجير وألوذ وأحتمي به سبحانه وتعالى فأنت كده أعددت العدة ثم دخلنا في بسم الله الرحمن الرحيم إلى البداية الحقيقية الشروع في المقصود بصحبة اسم الله فاحنا بدأنا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بدأنا الطريق لربنا سبحانه وتعالى بإن احنا قلنا له يا رب نظف لنا الطريق عشان نمشي وبعدين استصحبنا اسم ربنا معنا لتكون الاستعانة ثم الحمد الحمد لله رب العالمين الحمد تهيئة قلبية أنك في طريقك إلى الله هو ده الأصل بتاعنا النهاردة حمد الله لا حمد نفسك هو ده الأصل حمد الله لا حمد نفسك كثير من الناس في طريقهم لربنا سبحانه وتعالى دايما بيحمد نفسه أنا عملت أنا شفت أنا فهمت أنا عرفت أنا أنا أنا أنا أنا أنا دايما شايف له نفس ودي مش هتنفع في الطريق لربنا أبدا الطريق لربنا سبحانه وتعالى ألا ترى لك نفسا أحد إخواننا ربنا تاب عليه التدخين اللهم تاب على كل عاصم مسلم فمبسوط قلت له أنا اوعى إيه تكون فرحتك دي بتمن على الله انا بطلت التدخين يا رب انا بطلت ده هي منة من الله عليك انه خلاك انه خلاك تبطل كتير مننا لما بيمشي الطريق لربنا سبحانه وتعالى يبدأ يحس ان هو انا وكل الناس دي بقر ما بتفهمش دي حمد النفس هي دي يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم أنت لم تفعل إنما الذي فعل بك قال سبحانه وتعالى جل جلاله إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما يبقى القضية إن مش أنت اللي شئت لما شاء لك أن تشاء شئت وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لما يشاء الملك جل جلاله يحصل الخير تتم العافية تحصل الهداية فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون له الحمد في الأولى والآخرة الحمد لله رب العالمين أول آية في سورة الفاتحة معناها أن الحمد له لا لك وهذا أصل عظيم في الطريق إلى الله عز وجل لأن أكثر الناس يحمدون أنفسهم وينسون الله ومن مقتضى الحمد أن تحمده سبحانه وتعالى على السراء والضراء فلا يحمد على مكروه سواه وهذه عقيدة بيقين أن تحمده على إيه؟ على السراء والضراء سبحانه وتعالى ولذلك تعالوا ندخل على الحمد بالراحة واحدة واحدة أن الله جل جلاله يحب أن يحمد فقد حمد نفسه سبحانه وتعالى قبل أن يحمده خلقه والإمام القرطبي في التفسير قال كلام جميل قوي رحمه الله تعالى في الحمد لله رب العالمين الإمام القرطبي بيقول إيه أي سبق الحمد مني لنفسي قبل أن يحمدني أحد من العالمين وحمدي نفسي لنفسي في الأزل لم يكن بعلة وحمد الخلق مسوب بالعلل كلام زي الفل لو صلى رسول صلى الله عليه وآله وسلم الله سبحانه وتعالى حمد نفسه وحمده خالص من العلل لم يكن لعلة يعني يحمد نفسه ليه مفيش علة لكن انت حمدك ليه انت امتى بتقول الحمد لله بالعلل بالعلل لعلة ولذلك الإمام القرطبي يقول إيه؟ قال علماؤنا فيستقبح من المخلوق الذي لم يعطى الكمال أن يحمد نفسه فإنما حمد المخلوق لنفسه ليستجلب لها المنافع ويدفع عنها المضار الحمد والثناء يا جماعة وهو معنى أعم من كده بس ده, ده معنى الجزئي يعني الشاهد ايه ان الانسان لما يجي يشكر نفسه قدام الناس يبقى بيشكر نفسه ليه قدام الناس أه. انا حجيت السنه دي مش ده كلام ده حمد لنفسي وفهمت كده وشفت كده وعملت كده كل ده حمد للنفس ليه لجلب المنافع ودفع المضار اللهم ارزقنا حسن النيه اللهم ارزقنا صدق النيه اللهم ارزقنا الإخلاص اللهم تقبل منا الأعمال موضوع الإخلاص ده برضه الواحد بدأ يفهم يعني إيه إخلاص سبحان الملك شاهد إن حمد العبد لنفسه قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى يقول الإمام القرطبي وقيل لما علم سبحانه عجز عباده عن حمده كما ينبغي حمد نفسه بنفسه لنفسه في الأزل الرسول قال له ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لا أحصي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنا ما أقدرش أنا ما أقدرش اللسان يعجز واللغة تعجز والكون كله يعجز أن يثني على الله كما هو أهله فعشان كده ربنا انتوا مش هتقدروا تعملوا حاجه انا هعملها كما استحق هو ده الحمد عشان كده كلمه الحمد لله رب العالمين المفروض انها تبين عجزك وضعفك واحنا عندنا يقين اننا لا نملك لربنا شيئا صح لا نملك لربنا نفعا ولا ضرا ولا لأنفسنا لكن الملك جل جلاله بيبين لك أنا مش عايز منك حاجة ده أنت لما تحمدني بديك ثوابها تبقى بتحمدني لك مش ليا سبحان الملك يقول القرطبي فاستفراغ طوق عباده هو محمل العجز عن حمده ألا ترى سيد المرسلين صل عليه صلى الله عليه وسلم أي كيف أظهر العجز بقوله لا أحصي ثناء عليه وقيل أنه سبحانه حمل نفسه في الأزل لما علم من كثرة نعمه على عباده وعجزهم عن القيام بواجب حمده فحمد نفسه عنهم لتكون النعمة أهنأ لديهم حيث أسقط به ثقل المنة يا المعنى الرقراق ده يقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى عالم ان نعمه عليك عظيمة جدا وانت هتعجز عن سكرها فحمد نفسه ابتداء وخدها انت هنيئا مريئا من غير حاجة مش الرسول قال كده بصلي عليه لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما إيه ما سقى كثيرا منها شربة ماء فعشان كده سبحانه وتعالى لو هيعاملنا على مقتضى حمده على نعمه مش هيديك مش هيديك لأنك أنت مش هتقدر تشكرها فهو لما حمد نفسه قال لك خلاص خدها هنيئا مريئا وانا مش عايز منك حاجه شوف الرسول بيقول ايه صلي عليه صلى الله عليه وسلم ان الله يرضى من عبده ان ياكل الاكل فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها كنت بقول لهم في الحج اسهل من ترضيه الله اسهل من ترضيه الله واصعب من ترضيه الانسان ومع ذلك نحن نترك السهل الى الصعب بنحاول نرضي الناس ونسيب ربنا مع انه اسهل انك ترضيه يقول لك انا راضي منك انك تاكل تقول ايه الحمد لله وتشرب تقول الحمد لله راضي منك دي طب في ناس كتير جدا بتاكل وتشرب وما تقولش الحمد لله ومع ذلك بيطعمهم وايه ويسقيهم قال رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ليس احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيه يعني بيوكلهم وما يشكروش ويوكلهم تاني وما يشكروش ويوكلهم تاني وينسبوا الشكر لغيره ويوكلهم تاني سبحان الملك سبحان الله العظيم العلماء يقولوا ايه فلما علم سبحانه كثرة نعمه على عباده وعجزهم عن القيام بواجب حمده حمد نفسه عنهم لتكون النعمة أهنأ لديهم حيث أسقط به ثقل المن مش عايز منكم حاجة خالص خد بدون مقابل بدون مقابل له سبحانه وتعالى أحبتي في الله انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة وبقيت من الشريط مادة اكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله